أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كثيرا ما قلت أن دعوتنا واقعية جدا وهذا هو الدين أن ديننا يتعامل مع البشر بواقعيه فالدين الإسلام لا يطالبك بأن تكون ملاكا معصوما لا تخطئ ولا يطالبك أن تترك نفسك على هواها تفعل ما تشاء فتخلد في جهنم بل الدين حكم يحكم ولذلك سميت التكاليف تكاليف شرعية من الواقعية أننا نعيش في عصر مليء بالفتن هذا واقع ونحن مضطرون للاعتراف به فتن شديدة جدا إلى أبعد حد الفتن ليست في مجال كما يتبادر إلى الذهن النساء المتبرجات العاريات اللاتي يعرضن أنفسهن كل لحظة على الرجال ليست هذه الفتنة الوحيدة بل إنني أرى أن الفتنة الأكبر في هذا العصر هم الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا فهم الدنيا هو الشغل الشاغل وهو الفكر المسيطر حتى على معاشر الملتزمين هذه فتنة عظيمة فتنة الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال لم يكن النساء النساء فتنة بني إسرائيل وإنما قال فتنة أمتي المال فهذه واقعية جدا أن هذا العصر مليء بالفتن فتنة النساء وفتنة المال وأيضا فتنة المعيشة نفسها النمط المعيشي الذي يعيش به الناس صار فتنة قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صار الآن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قالوا من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه أو الامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة هذه الخمسة أتراها واقع فلذلك حين ننظر فنجد أننا في زمن يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين فتنة ولا لا يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق فتنة ولا لا فتنة تشجع على الكذب وتشجع على الخيانة فتنة عظيمة فعلا واقع أن يتكلم الرويبضة الإنسان التافه يتكلم ويسمع له والإنسان المخلص الصادق ذو العلم يحجم ويمنع من الكلام ولا يسمع له ويتهم أليس هذا واقع إذا هو فتنة ولذلك تحول كثير من الصدق إلى الكذب بسبب هذه الفتنة ومن الأمانة إلى الخيانة ومن الجدية إلى التفاهة تحول كثيرون بسبب هذه خلاصة القول أننا في فتن ما المخرج منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم قالوا ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وسنتي كتاب الله وإيه وسنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أنا أرى الضلال على أشد في هذه الأيام ضلال ضلال فعلا مبين تجد أن الفهم المغلوط للدين واضح وموجود وكل كل واحد يدلع نفسه كل يراعي نفسه ويخطب ود شهواته ويعمل لهواه ضلال ضلال مبين واضح في عباد الدنيا وعباد الشهوات ضلال ضلال فعلا في كثير لكن الخطر أن تضل بعد هدى أن تضل بعد هدى بعدما رأيت الحق وعرفت الصواب وأبصرت النور ثم تلتفت مصيبة هذا هو الخطر وهذا نذير هذا هو الخطر ونذير شؤم يقول الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واضحة الآية ولا تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يهدي استفهام استنكاري لا يمكن أن يهدي استفهام إنكاري لا يمكن أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات جالك البينات وإحنا لسه في عقاب رمضان ونعيد ونزيد في ذكريات رمضان دوأك الطاعات ومتعك بالقربات وعيشك جنة الدنيا حصل ايه اللي جرالك بقى بعديها رحت فين وليه اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قضية في منتهى الخطورة إنك تزيغ بعد هدى طب المخرج نروح فين إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي فلذلك رأيت أننا بحاجة إلى مدارسة كتاب الله عايزين فعلا نرجع لكلام ربنا وكتاب ربنا اللي أثار في الأمر ده بشدة رمضان برضه ومكة قرآن نور نور فعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال العلماء في الواو هنا عطف بيان نور وكتاب مبين كتاب مبين هو عطف بيان للنور النور هو القرآن نور نور فعلا تشوف به فعشان كده استخرت الله تعالى مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين صراحة ان انا ابدا اقعد معاكم قعدة نتكلم عن كلام ربنا القضية ما تزعلش مني ولازم اوصف الحقيقة انا مش ناوي اشتغل تفسير قرآن كريم ابقى ابن كثير يعني ولا ابن جرير مش ده موضوعي التفاسير كتيرة وكافية وشافية وشاملة فعلا اللي عايز تفسير يعالج له كل المسائل اللغوية فيه كل المسائل الفقهية فيه كل المسائل العقدية فيه كل مسائل التفسير فيه والقصص فيه والمأثور فيه الحمد لله ما ترك الأوائل من كلمة من كلمة لقائل لكن كل قعدتنا واحنا هنقرأ مع بعض كلام ربنا عشان بس نحط ايدينا على النور اللي نشوف بيه السكة واحنا ماشيين لربنا يعني ممكن اسميها بصائر في طريقك الى الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه فعليه من أعجب ما سمعت من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها على إيه على جهنم ده تفسير من اللطائف لكن هي فعليها فعلى نفسه من أبصر فلنفسه ومن عمي فعلى نفسه لكن هي دي القضية اللي هيعمى مش هيشوف سكته على جهنم فعشان كده بقول احنا قاعدين وين ونية صالحة عشان ربنا يفتح علينا ويعلمنا ويذكرنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل عشان نبقى من أهل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم إيه أهل الله وخاصته عايزين نبقى من أهل الله من أهل الله من أهل القرآن فزي ما قلت لك كده هيبقى تركيزنا إن احنا نتكلم في القرآن في بصائر في الطريق إلى الله عشان نشوف بس سكة توصلنا ربنا ربنا قال في القرآن إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا احنا عايزين من خلال القرآن نتخذ إلى ربنا سبيلا عايزين نشوف لها سكة توصلنا لربنا توصلنا للجنة بالراحة وربنا سبحانه وتعالى ادانا التفصيل في القرآن تفصيل عجيب جدا أمرنا بكده أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اللهم افتح أقفال قلوبنا عشان كده أنا عايزك قبل ما نبدأ افتح قلبك افتح افتح افتح الإقفال اللي انت قافلها على قلبك دي يا أخي في إقفال مقفلة إقفال مركزة قلبك مقفول أنا عايزك تفتح طب افتح ازاي ازاي دي في ايد ربنا بس لان قلبك مش في ايدك ده في ايد مين في ايد ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فايما قلب اراد ان يقيمه اقامه وايما قلب اراد ان يزيغه ازاغه فتوسل الى الله ان ربنا يفتح لك قلبك قل يا رب افتح يا رب قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها لا يعلمها إلا لا يعلمها إلا فالمفاتح في إيده هو يفتح ما شاء بما شاء كيف شاء بس المسألة محتاجة منك إنك تتوسل إليه تتذلل إليه تخضع ليه وتلح في الدعاء المفتح لك قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لا لا لا عايزين ناخد القاعدة دي ونحط الأصل ده إن القرآن كله كل لا يتجزأ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أنذر بالويل الشديد للذين اتخذوا القرآن عضين الذين اتخذوا القرآن ايه عضين يعني اجزاء اجزاء تجد بعض الناس كده واخد حتت من القرآن وده مصيبة عصرنا فعلا ان علاقتنا بالقرآن علاقة في منتهى مش عارف اوصفها بايه بس علاقة مش طيبة علاقة مش قوية علاقة ضعيفة جدا جدا تلاقي كثير منا مسك الآيات الحلوة اللي هي في القرآن بيتغنى بيها وخلاص تلاقي واحد هو بس ملمع الآيات اللي يعرف يتكلم بيها وخلاص تلاقي واحد هي الآيات اللي بيصلي بيها وخلاص تلاقي واحد هي الآيات اللي بيسمعها وخلاص لوازم على ألسنة المشايخ هي في الآيات دي على طول على طول على طول على طول أما التعامل مع القرآن ككل لا يتجزأ فين ده عند مين عند مين احنا عايزين القرآن يا جماعة عايزين فعلا نظبط علاقتنا بالقرآن قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اللهم اجعلنا منه شوف أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا لم هنا لم التعليل علة نزول القرآن عشان نتدبر نعم أنا بقول لكم دايما كتير خدوا القرآن يبقى في ختمة تجارية نكسب بها الحرف بعشر حسنات لكن الأصل التدبر والتركيز عشان كده الختمة التجارية دي اللي بنقرأ كل يوم فيها عشر أجزاء خمس أجزاء مش هي دي اللي نصلي بيها فبعض الناس من غلب اليومين دول ان بعض الناس بيحاول يخدع ربنا يضحك على ربنا ينكر على ربنا فيدي ربنا اي حاجه وخلاص اي حاجه بقى وخلاص عشان كده من فتوحات رمضان في مكه تلاقي دايما يسالونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين تلاقي لما يسألك أدفع كام ربنا يقول له العفو مش عايز منك حاجة اللي يفيض منك هاته يسألونك ماذا ينفقون أدفع كام ربنا يقول له مش ليا لأبوك وأمك وأخواتك فللوالدين والأقربين لان اللي عايز يدفع ما ايه ما يسالش مش دي القاعده اللي انا قلت لكم عليها قبل كده هننقي قواعد سير كده واحنا ماشيين في القران هو ده طريقتنا يعني ان شاء الله تكون في تفسير القران كده ان احنا نضع قواعد للسير ان الذي يريد ان يعمل لا يسال لانه عارف كويس جدا هو واجب عليه يعمل ايه هو واجب عليه يعمل ايه زي بالظبط اللي انت عندك ضيف وتقول له تتعشى ما ما نجيب لك عشاء ايه رايك قول بس لو انت جعان يعني يبقى انت ايه مش ناوي تعشيه لو انت عايز تعشيه ما تسالش كنت جبت له هي دي يسالونك ماذا ينفقون هي دي يسالونك القضيه ان احنا عايزين واحنا ماشيين لربنا سبحانه وتعالى نبقى شايفين الحق والصواب وما نخدعش ربنا لانه مطلع على قلبك شايف ضميرك عارف تفكيرك وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليه ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال تعالى شوف بقى إيه عشان تفهم القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب إيه مفصلة القرآن فعلا لما قعدت كده أفرد القرآن قدامي أفرده كده سبحان الله العظيم مفيش بقى بعد كده كلام مفصل في منتهى الوضوح وكل معنى التفصيل بقى شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون في 97 الأنعام قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 98 الآية اللي بعدها قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون 126 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى في 52 الأعراف وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون 174 الأعراف كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 24 يونس كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 28 الروم يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 2 الرعد شفت التفصيلة انتوا مش واخدين بالكم دلوقتي لان الكتاب مش مفروش قدامكم كده ها هقولها لك انا تاني بقى ازاي شوف يبقى التفصيل تفصيل القران التفصيل اللي في القران من الاول للاخر تلاقي مجمل ومفصل ومجمل ومفصل ومجمل ومفصل وهنا اشاره وهنا مفصل وهنا اشاره وف... ليه شوف بقى لقوم يعلمون لقوم يفقهون لقوم يتذكرون هدى لعلهم يرجعون لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لعلكم بلقاء ربكم توقنون خدها تاني تاني التفصيل علشان تفهم وتعلم لقوم يعلمون عشان تتعلم وتعلم الحقيقة زي ما قلت لكم كده اللي في رمضان عاش رمضان صح عند ربنا في بيته في مكة ومع كلامه وكتابه قاعد يسمع قرآن ليل ونهار ويقرأ قرآن ليل ونهار شاف قد جاءكم بصائر من ربكم بدأ يشوف لما رجع بقى مصر بعد ما كان قاعد في الكعبة ومتفرغ وقرآن ليل ونهار وبدأ يشوف يقول يا سبحان الملك أنا إزاي كنت شايفها كده ده هنا ما خطرش على بالي إن كده لما بدأ يشوف قضية الدنيا النسوان ال- العيال الفلوس اللبس النوم الأكل الناس بدأ يشوف له عينين تانية في نور في نور في نور يا جماعة في نور ايه ده مين اللي نور النور بدأ يشوفها صح لأنه فهم لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم ايه يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الفقه اللي هو ايه فهم الفقه الفهم يا أخيرا فهمتها انا دلوقتي فهمت بقى ليه بيحصل لي كذا وكذا بالقرآن لقوم يذكرون صح صح انا والله بحبكم في الله كنت حريص قبل رمضان تركيز شهرين رجب وشعبان تركيز وحريص بعد رمضان اديني في شوال تركيز علشان ما حدش يتوه اللهم بلغت اللهم فشل آه التذكير دوام التذكير مهم جدا الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفي بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا إيه إذا ذكر ذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك إذا ذكر ذكر أنت ممن إذا ذكر ذكر أديني بذكر لقوم يذكرون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هدى التفصيل ده عشان تبقى على هدى سبحان الملك من الفتوحات يري من شاء ما شاء ويسمع من شاء ما شاء وينطق من شاء بما شاء ليقضي ما شاء واضحة ولا ترجم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا تشوفوهم شوية قليلين وهم يشوفوكم شوية قليلين ليه ليقضي الله امرا ليقضي الله امرا كان مفعولا عشان يعمل حاجه معينه هو يريدها ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ان الله يسمع من يشاء ان الله ايه يسمع من يشاء ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون فيسمع من شاء ما شاء ليقضي ما شاء ويري من شاء ما شاء ليقضي ما شاء وينطق من شاء بما شاء ليقضي ما شاء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء حديث عكاشة بن محصن بقى ربنا أنطقه اجعلني منهم فجعله منه وصلت هي دي هدى ربنا قال كده يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم عن بينه أنا بقول يا جماعة معلش احنا بنكمل قصة كانت قبل بقى قبل ما نبدأ درسنا ان الرسائل دي اللي بتتبعت ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه حجج حجج جاي حج عليك او ليك في مواقفها المظبوطه مش دي بس مش المسج اللي هي جايه لك هي دي بس لا ده الرسائل دي بكل صوره شايفها قدامك ربنا وراك ده عشان ايه وسمعك ده عشان ايه وانطقك بكذا عشان ايه ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه حجج وانت ولا دريان اديك عايش بتاكل وترعى في أتة محلولة قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون هنعرف من القرآن ودي هركز عليها إن شاء الله هنعرف ربنا موصوف في القرآن بكل التفاصيل هتعرف ربنا بقى صح من كلامه فمن احسن او من اعظم الصفات الكريم وانا قلت لكم ان انا نفسي اتكلم في اسم الله الطيب واسم الله الكريم اسم الله الكريم ده بحر من كرمه أنه يراك تجاهره بالمعصية ويسترك ويعافيك ويلطف بك ويهديك ثم يقبلك ويرحمك ويرفعك عمرك شفت أكرم من كده يعني النهاردة وكلكم أصحاب أعمال لو لقيت واحد بيخونك في الشغل تعمل ايه اقل حاجه بدل ما تسجنه يعني مراعاه واكراما امشيه ما تشتغلش معايا تاني لو راح ورجع وقال لك طب معلش شغلني تاني مش هعمل كده تاني قلت له ماشي هديك فرصه تاني تبقى راجل ايه كريم جدا محدش بيعملها لكن رجعته وشغلته وخانك تاني قال له لا المره الاولانيه انا فوتها المره دي على الاقل رجع لي فلوسي معيش طب امشي مشي ورجع بعد شويه بالله عليك ثالث مره ترجعه تاني لو رجعته وخانك الناس يقولوا لك انت غلطان رجعته ليه استغفر الله ربنا الكريم بتخون ويرجعك تاني مش بترجع له ده هو ايه هو اللي بيرجعك وترجع تخونه ويرجعك وتخونه ويرجعك وتخونه ويرجعك وصابر عليه عمال يديك ويديك ويديك في اكرم من كده بقى سبحان الملك الرحيم ولعلهم يرجعون وعمال يفصل لك الايات عشان ترجع نفصل الايات لقوم يتفكرون عشان تفكر احنا فعلا ينقصنا قضية التفكير وانا من زمان اظن كده من عشر سنين بالظبط سنة 92 وفي مسجد الرحمة قلت انا محتاج الراجل اللي يقعد كده بالليل ويحط ايده على دماغه ويفكر يا رب ازاي انا اقدر ارضيك أعمل إيه أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله